بصوا هكلمكم النهاردة بنعمة ربنا في آية من رمية 8 18 تقول إيه فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه دي واحدة من اللقات المشجعة جدا إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه الأول نشوف هي اتقالت إمتى في رمية أنتوا عارفين كان في صراع حوالين فكرة الخلاص بالناموس ولا الخلاص بالمسيح وبولس الرسول تصدى لهذا الصراع معلمنا بولس الرسول خد على عاتقه انه لازم يدافع عن فكرة الخلاص بالمسيح حتى لو اتهم في ايمانه بموسى او ايمانه بالعهد القديم مع ان هو كان مؤمن طبعا بالعهد القديم لكن فضل يحارب فكرة ان الختام ضرورة للخلاص وان الفرائض ضرورة للخلاص لان ده هيجي على حساب ضرورة وقيمة المسيح ودمه في خلاص البشرية ففي رمية ابتدى رمية واحد قال يا جماعة العالم كله فاسد رمية اتنين قالوا اليهود كمان فاسدين عندهم وصايا وناموس بس ما ما تصلحوش رمية ثلاثة قال يبقى الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس له أحد وقال إذا الحل أن يجي مخلص يخلصنا لأن ما فيش خلاص من البشر رمي أربعة قال حكاية ولاد إبراهيم دي مش بالتناسل والجسد ولاد إبراهيم يعني اللي يمشوا زي ما إبراهيم مشي أبونا إبراهيم آمن فحسب له برا عاوزين تبقوا ولاد إبراهيم اعملوا زي إبراهيم آمنوا عشان تبقوا أبرار رمية خمسة قال لنا كل الناس ولاد آدم وكلهم اتحكم عليهم بالموت بسبب آدم كل الولاء الناس دلوقتي لو اتعلقوا في آدم الجديد يدخلوا على الحياة الأبدية المسيح كما في آدم يموت الجميع في المسيح يحيا الجميع رمية ستة قال لهم إن دلوقتي عشان تتنقل من آدم للمسيح محتاجة ولادة جديدة محتاجة إعادة خلق محتاجة معمودية فرمية ستة قال بعد ما تؤمن بالمسيح تسيبك بقى من آدم ده وتبقى ابن الله بالمعمودية رمية سبعة يقول ايه الخناقة هتك هتفضل جواك بين آدم يشدك للقديم والمسيح يشدك للجديد فانت ايه شد حيلك وخليك مع المسيح الجديد عشان تعيش حياة جديدة رمية ثمانية بقى احنا عاوزين نوصل لها قال اذا مفيش دينونة على اللي هيفضلوا في المسيح سالكين ليس حسب الجسد آدم ولكن حسب الروح يعني اللي هيعيش بالروح القدس ويبقى شبه المسيح خلاص كده اترفع عنه الدينونة وحكم الآدام لأنه ما بقاش بني آدم بقى ابن الله فإن كنا ورثة عدد 17 يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح امتى تبقى وريث لما تبقى ابن وتبقى ابن امتى لما تبقى شبه المسيح تبقى شبه المسيح ازاي لما تعيش بالروح القدس مش بالجسد العادي بتاع بني ادم فبيقول ان كنا اولادا فاننا ورثه ورثه الله ووارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه ليه ذكر الالم هنا بقى لأن عشان تفضل تتنقل كل يوم من كونك آدم بني آدم لكونك ابن الله يعني تتحدى جسدك تقاوم شهواتك تقاوم شدة الدنيا ليك هتتعب هتتألم زي اللي بيتفطم زي اللي بيتسلخ عن جلده عشان تسيب عتيقك القديم اللي فيك وتنتمي للجديد فيها شوية وجع إنما بص بقى إن كنا نتألم نتمجد يعني لو دخلت في السكة الجديدة وبقيت ابن لله بالحقيقة شبه المسيح فعلا كده أنت داخل مع المسيح وريث للأبد هنا بقى قال الآية المشهورة دي فإني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا نفكر فيها شويه في ألام وبالعكس الإنسان اللي اختار يمشي مع المسيح آلامه أكتر من الآلام العادية ليه؟ زي ما بيقول الكتاب كثيرة هي أحزان الصديقين اشمعنى يعني؟ لأن هم اختاروا يمشوا ورا المسيح والمسيح بتاعنا ما بيمشيش من غير صليب عشان يفهمنا فكرة اتنقل من كونك بني آدم لكونك ابن الله اتسلخ من القديم ده ابتدت بالمعمودية وتكمل طول حياتك يعني الإنسان اللي في الدنيا لما يسرق ولا يغضب ولا يأذي بيروح ينام مرتاح انت كإنسان روحاني ضميرك ما بينيمكش ازاي وازاي تعمل كده طب ما انت متألم اكتر منه الانسان العادي لما يقعد ياكل ويشرب ويعيش للدنيا في شهواتها ضميره مرتاح الانسان فينا لما يبقى وقت الصيام مثلا او هو واخد حته كده ضبط للنفس شويه لما يزودها في حاجه تلاقي ايه متألم يبقى هو ضيق على نفسه يبقى الحياه بقت فيها الام كويس كويس انت ماشي صح ساعات الواحد بقى يتهيأ له ان الالام دي كتيره وتقيله ماشي أصوام على صلوات على أسهار على وصية على هروب من الشر على تجارب من ربنا على اضطهاد في الدنيا الله الحكاية ضاقت قوي فمعلمنا بولس يقول بس استنى إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه استنى واحسبها تعال نحسبها لأن كلمة إني أحسب دي فيها فلسفة كعادة بولس الرسول يعني إيه؟ يعني عاوزة واحد يحسبها صح في واحد يدخل مشروع يقعد يحسب يقول أنا هحط عشر تلاف جنيه حسب أفضل الافتراضات العشرة دول ممكن يجيبوا لي في السنة خمس تلاف طيب يبقى بقوا خمستاشر لا دي حاجة كويسة فيها مكسب حلو ما يجيبوهوش البنك مثلا يبقى بيقعد يحسبها وبعدين يدخل وبعدين بيطلع الفلوس دي الطالب مثلا بيقولوا له ذاكر مفيش طالب في الدنيا بيحب الكلمة دي أو أنا ما شفتش على الأقل إنما اللي منهم بيجتهد إيه اللي بيشجعه إنه يجتهد؟ إنه عينه على النتيجة والنجاح والتفوق ويمكن عينه على المستقبل الأبعد المركز في المجتمع أو الغنى أو الشطارة طول ما هو شافي في المنظر البعيد ده تلاقوه يسهر ويذاكر إنما لو واحد مش فارق معاه النجاح والتفوق والامتياز والكلام ده هيذاكر ليه؟ لأنهم بيقولوا له ذاكر يقعدوا يقولوا من هنا لبكرة مش هيذاكر إن ما كانش حاسبها صح إن أنا بتعب دلوقتي عشان في مقابل أنا شايفه حاجة حلوة مش هتعب هتعب ليه في واحد بيقولوا له الدواء مر بس بص انت تعبان وصحتك ملخبطه الدواء المر ده هي مسافه ثلاث ايام هيخليك زي الفل كل مره يشرب الدواء دواء طعمه مر انما هو باصص لايه مش للحظه اللي بيشرب فيها الدواء اللي بعد ثلاث ايام لما يبقى صحته حلوه وبيروح شغله منطلق زي الاول لكن كل مرة يشرب الدواء لو ركز في الدواء مش هيشرب هي دي الفكرة اللي بيقولها معلمنا بولس انتوا حاسبينها ازاي اني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر الحاضر يعني ايه يومين الدنيا طالوا اسره هي حكاية محدودة او كام يوم يعني لا تقاس بالمجد العتيد يعني مش بقى تقول العشر تلاف هتجيب خمستاشر العشر تلاف تجيب مليون تصور معايا لو تأكدنا ان في مشروع في الزمن ده تحط عشر تلاف بقى غير البورصة بقى والكلام الفاضي ده تحط عشر تلاف يجيب لك مليون في السنة في حد فيكم مش هيحط فلوسه لو تأكدت لو تأكدت ان العشرة تعمل مليون ده طبعا كلكم ده انت تبيع الهدوم عشان تجيب فلوس وتحط مش كده؟ طب ما هو ده بقى الإيمان اللي يحركك آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد لو انت باصص ان في مجد وبعدين المجد ده بقى له حاجة مميزة جدا الألم مهما طال هو شوية ساعات وشوية أيام إنما المجد ملوش آخر ملوش آخر يعني إيه؟ واحد تعب في الدكتوراه عمل مجهود جامد عشان يبقى معاه دكتوراه حسب علمي الدكتوراه ما بتتسحبش منه هيكمل بقية عمره اسمه الدكتور أو معاه الدكتوراه فبالنسبة له تعب فيها سنتين ثلاثة بس بقية عمره خلاص مش هتروح منه احنا مش بنتكلم في دكتوراه احنا بنتكلم في حاجة أهم انت هتتعب كام سنة في الدنيا بس المجد الأبدي مش هيروح منك أبدا مش هيتغير أبدا مش هيتسرق أبدا يبقى أول فرق كبير في الحسبة إن اللي أنت بتقدمه هنا مؤقت مهما طال واللي هتاخده دائم مهما طال فعشان كده حتى العشر تلاف للمليون صدقوني مش مش دقيقة ده انت كأنك بتقدم جنيه وتاخد مليون لأن احسبها بقى أبدية ملهاش آخر هقولها بشكل بقى ايه عملي شوية ساعات الواحد يبقى تعبان وهو بيصلي آلام تعبان طيب إذا كانت الدقيقة اللي بتصليها هنا هتتحسب لك بعشر سنين مثلا طبعا تجاوزا اللي أنا بقوله ما فيهوش دقة دقيقة صلاة تكون تعبان فيها توزن في السماء ما هي آلام مجد بعشر سنين تنام ولا تصلي الدقيقة دي ده انت تصلي ساعة طبعا لما يكون ساعة الصوم اللي انت بتقدم جسدك فيها ذبيحة آلام آلام هذا الزمان الحاضر غيرك بياكل وغيرك بيفرفش وانت من أجل المجد الأبدي ده بتقمع جسدك وبتصوم وبتلتزم وتتعب وتجوع بس كل ده وانت باصص على المجد اللي مستنيك طب ده ساعة الصوم تتوزن بكام سنة مجد دي لو فكرتها كده هتلاقي عندك استعداد انك تتألم بدون ضجر يعني بدون ملل ليه كل ما تيجي تقول ما كفاية بقى تقول كفاية ازاي ما انا اللي هخسر انا اللي هخسر ده لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا ولا انا هعمله ده ايه ايه اللي انا بعمله يعني ايه قيمته جنب رصيد دائم اقولها بطريقة تانية تصوروا معايا مريض مريض متألم وما أكثره مريض المتألم ده آلام هذا الزمان الحاضر كلنا عارفين المرض آخره إيه نهاية العمر ما فيش أمراض بعد الدنيا دي الدنيا دي بتاعت الأمراض طيب هيقعد له كام شهر ولا كام سنة متألم لو عرف يحمل آلام هذا الزمان الحاضر مع المسيح يعني قبلها بشكر قبلها بصبر رضي قبل التزم انه يكون زي ما ربنا عاوزه محتمل وشاكر وصابر ومنتظر تدخل ربنا كل يوم مرض وكل ساعة مرض تترجم في السماء لقد ايه مجد ابدي الاف من السنين يبقى هنا ده يمكن لما يروح السماء ويشوف بقى ال record اللي هو عامله يقول له مش كنت طولت المرض شويه يا رب كام سنه بس قليلين ليه لانه اكتشف انه كان مكسب ضخم جدا اني احسب هي المشكله كلها في كم تحسبها في واحد بيقول كفايه في واحد يقول لربنا كفايه يا رب عليا كده كفايه عليا تجارب يقوم ربنا هو اللي يحسبها يحسبها ازاي اللي بيقول كفايه حاسبها غلط حاسبها غلط ليه حاسبها حسب عقله هو انت يا رب ما فيش غيري تنزل عليه بالتجارب هو يعني اللي حصل لهم معجزات اقل مني طب ما ترفع التجربة ما انت في ايدك تشفيني ما انت في ايدك تخفف وجعي وانا مش ابنك لما اقول لك كفاية يعني وانا بطلب حاجة وحشة وربنا يقول طب نحسبها تاني وبعدين يجي يحسبها معلش احتملوا اللي انا هقوله ده تاخدهوش كده عقيدة يعني يقوم ربنا يقول خلاص بدل تعب نشيل يجي له ملاك يكون بيحبك ملاك حارس بقى من اللي حاسبينها صح يقول له يا رب تشيل ايه تشيل التجربة ده انت محضر له مكانة كبيرة قوي في السماء هينزل كده عن المكانة دي طب عشان خاطر يا رب طولها شوية ده ملاكك الحارس ده الملاك اللي بيحبك هتقول انا مش عاوزه ده بيقلب عليا لا ده هو عشان بيحبك بس حاسبها صح انت تقول له يا رب كفاية وربنا من طبطه يمكن يقول طب خلاص كفاية حرام يعني تعب كده كفاية كده يقوم يجي واحد من الحبايب اللي في السماء بولس او غيره بقى اللي فاهمين الحكاية اللي حاسبينها صح يقول له يا رب ليه بس ليه ترفع القلم مش خسارة المجد اللي هيروح عليه ده ده كان هيتحط مع مصاف الشهداء ده كان هيقعد جنبنا كده في مصاف الكارزين والمتألمين هنضيع عليه المكانة دي معلش نصبر طب عزيه يا رب في الصلاة طب طيب خاطره بكلمتين طب ابعت له زيارة نعمة بس خليه شوية وابتدوا يتحايلوا على ربنا انه يطول الوجع ليه فرق حسبة اني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد لو الواحد حسبها صح مش هيستخسر التعب ابدا وده كان فكر القديسين ليه ما بيستخسروش يتعبوا لان دايما عينيهم على السماء ما اسهل ان واحد يبقى تعبان ويقول حق جسدي عليا الراحة أو يكون مجرب ويقول كفاية يا رب بس هم ما كانوش بيعملوا كده ليه؟ عشان حاسبينها صح فاهمين فكرة لا تقاس دي هم فاهمينها عارفين اللي بيقدموه النهاردة لا يقاس باللي هيقدمه ربنا بكرة دي عاوزة إيمان دي عاوزة ثقة ده ما فيهاش غير كده دي عاوزة واحد يصدق اللي ربنا بيقوله إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه خذوا عندكم مثلا تعب الخدمة في واحد يقول إيه أنا عاوز خدمة تكون قريبة وتكون الأتوبيس مكيف ويكون اللي هينزل معايا إنسان محترم ويكون الناس مش فقراء قوي ويكون البيت نظيف أنا ما بحبش قلة النظافة وتكون الدنيا مش حر ماشي برضه هنقول له اهلا وسهلا ليه عاوز يخدم انما في واحد تاني تلاقيه غاوي الحر والدبان والفقر والغلب والتعب والمشوار الطويل ليه مش غاوي تعب كده وخلاص ده تلاقيه غالبا حاسبها صح هو عارف ان كل نقح في عظمه يوزن عند ربنا كتير وكل عرق بيعرقه فارق مع ربنا كتير وكل خطوة بيخطيها موزونة في السماء يمكن بسنين تعب وده قليل فهو حسبها صح فتلاقيه ما يستسهلش وما يتذمرش ولما يحصل أي مشكلة يقول بس فرصة تعب فرصة تعب أنت بتلقط الغلب آه هو فاهم كده آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا فبدل ما يتذمر ويقول انا عاوز خدمه سهله يقول شوفوا لي الخدمه اللي الناس بتهرب منها انا عاوز الحاجه المتعبه دوروا لي على الحاجه اللي فيها بهدله وحبذا ما يكونش فيها كرامه حبذا ما حدش يعرف بيها ليه عشان دي بالذات رصدها ما حدش يعرف يسرقه ابدا انما لما تكون حاجه معروفه ومكشوفه ممكن تتسرق منها شويه آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد يستعلن فيه نوع آخر من آلام هذا الزمان الحاضر احتمال الناس أحيانا يكون الواحد في حياته شخص متعب زوج متعب زوجة متعبة أو مثلا حد كبير مسن طلباته كتير وبقى مرهق في خدمته جدا او عنده شخص معوق بشكل ما ولازم يخدمه مسؤول منه حمل حمل وحمل تقيل وما عندوش مجال انه ينزله يعني يتخلص من هذا الحمل مش من حقه لو هو فكر أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد هيعرف أن أبرك حاجة في حياته وأغلى حاجة كانت في حياته هو الحمل ده اللي في يوم من الأيام اشتكى منه واللي في لحظة كان عاوز يقول ليه بس يا رب تختار لي الحمل ده لكن لما يوصل للسماء ويكتشف ان شوية التعب اللي تعبهم مع هذا الشخص والمرار اللي شافه في خدمته ايا كان او في احتماله هم اللي دخلوه السماء ويمكن مش بس دخلوه السماء حطوه في مكانة عظيمة جدا عند ربنا المكانة دي خلاص مش هتتغير ومش هت لا تفنى ولا تتدنس ولا يضمحل زي ما قال بطرس الرسول احتمال الناس احيانا بيبقى يبدو فوق الطاقة فعلا احيانا يبقى فوق طاقة الانسان انما طاقة الانسان تزيد لو عينه على هذا الميراث الابدي يعني كتير قوي ما يجي لنا واحد يقول انا ما بقتش طايق بقت الحكاية فوق طاقتي كان تجربة او شخص او هم او مشكلة او مرض ايا كان احنا نقول له ايه نقول له بس بص لليومين اللي بعد كده هي اليومين دول هيعدوا هيعدوا انما طيب انت مش شايف الحياه الابديه مش شايف ان في راحه مستنياك والراحه دي ملهاش اخر وبعدين على قد تعبك على قد راحتك وعلى قد صبرك على قد ما تقتني نفسك صبركم تقتنون انفسكم لو عينيه اتفتحت على السماء تلاقوه يرجع يشيل الحمل بمنتهى السعاده والفرح والشكر ولا كانه عنده حمل ولا حاجه امتى يعمل كده لو شايف لو شايف اللي شايفه بولس آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا في ألم زي الوحدة ناس كتيرة عايشة في وحدة إما ما ارتبطتش إما اترملت إما ولادها سافروا إما الظروف وصلتها شعور الوحدة صعب الوحدة حاجة صعبة وساعات يبقى واحد عايش مع الناس بس محدش حاسس بيه فيبقى برضه عنده آلام الوحدة الوحدة دي بتاعت الدنيا مفيش في السماء حاجة اسمها وحدة حيث هرب الحزن والكآبة والتنهد وال... أي حاجة وحشة مفيش في السماء يعني هي كده كده بتاعت اليومين دول طيب إذا صبرت على الوحدة دي وتعزيت بربنا وربنا ملى عليك وحدتك وبقيت بتجاهد تملى يومك صلاة عشان ربنا يغنيك ويشبعك ويفرحك وتحتمل مش هقول انك مش هيجي لك وقت تتضايق ولا تمل ولا تتعب لازم لازم هتتعب والا يروح تعبك يروح اجرك انما طول ما انت بتبص على الحياه الابديه والاجر الابدي هتهون عليك الوحده وهتقول له ماله ما دام ربنا سامح لي بكده كويس كتر خيره يبقى الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا لدرجة انك انت يمكن تستقل بآلامك وهنا تدخل على متاعب تختارها لنفسك يعني ايه تسهر وتيجي على صحتك شوية من اجل انك انت تتمتع بحاجة احلى تصوم عشان تتمتع بحاجة اكبر تتعب في الخدمة اكتر من المطلوب عشان تكسب اكتر ما انت فهمتها بقى فبما انها لا تقاس لا يبقى حط بقى في حسابك اكتر واكتر عشان يطلع لك رصيد اكبر واكبر إذا احتمال الآخرين بكل أشكالها شكل من آلام هذا الزمان الحاضر الجهاد ضد الخطية شكل في واحد يكون بيتحارب بشهوة معينة أو بعادة سيئة إدمان مثلا عشان يتحدى رغباته عملية مش سهلة مؤلمة عشان يمنع نفسه منع من حاجة جسده أو فكره بيسوقه ليها عملية صعبة طبعا مقاومة مقاومة لذاته لغرائزه لاحتياجاته لشهواته أيا كان ما ده اسمه تعب ما ده ألم طب وماله الكتاب بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم ايه اللي يصبر واحد زي كده على الشهوات وعلى الحروب وعلى الضغوط وعلى ويفضل متمسك انه ما يغلطش حواليه الغلط سهل قوي ايه اللي يصبره ويعينه انه شايف شايف حاجة تانية شايف في ميراث أبدي شايف في أجر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أكثر دافعين في الخدمة أو في الحياة الروحية فكرة قد إيه المسيح تعب عشانك وفكرة اللي مستنيك في السماء لو الفكرتين دول محصرينك واحدة وراك المسيح صلب كل ما تيجي تنام تبص تلاقي المسيح اتبهدل متصلب وتعب مش معقول انت تريح او تبص قدام تلاقي الابدية والملكوت ولا تقاس فتلاقي نفسك متحاصر زي الكتاب لما يقول محبة المسيح تحصرنا يعني ربنا محاصرنا بآلامه من ناحية وبملكوته من ناحية يقول لك ده انا تعبت قوي عشان ادخلك الملكوت وبعدين يقول لك شايف الملكوت حلو ازاي كل ما تيجي تبرد تنام تتعب تشتكي تكتفي يقول لك طب انت ما شفتش انا قد ايه تعبت عشانك ولو مش شايف دي طب مش شايف الملكوت قد ايه جميل اللي مستنيك وكنا قلنا فكرة يعني بنراجعها بس وما زلت سايبها لكم للتأمل يعني ان ثلاث حاجات يهونوا على المسيح تعبه يخففوا آلامه أول حاجة تفرح المسيح وتريحه في آلامه دموع التوبة الإنسان اللي يأتي تائبا صادقا في توبته أتجاسر وأقول ينسي المسيح آلامه ينسي آلامه يعني تصوروا معايا الأب في الابن الضال عنده القلب مثلا ما هو مثل ومريض وركبه تعبانة إنما لما شاف ابنه جاي من بعيد عمل إيه جري عليه لا تقول قلب ولا ركب ولا مغص ولا صحة ولا سن جري طب ده معناه إيه نسي نسي كل حاجة مجرد شايف ابنه راجع دي توبة توبة ما أجملها في نظر المسيح له المجد تخفف ألامه توبتك أنت دي غالية جدا عند ربنا تاني حاجة ترتب أو تخفف ألام المسيح تعب المحبة تعب المحبة أكتر حاجة تفرح ربنا إنك تقدم حب خالص صادق لأي حد حواليك بداية من الكلمة الطيبة لغاية ما تموت من أجل الآخرين أي تعب محبة بيخفف عن المسيح له المجد لأن المسيح له المجد إله المحبة أكتر هدية تفرحه إنك تيجي معاك شوية محبة ليه للناس للغلابة للمساكين للمرضى كل لمسة حب تخفف ألام المسيح إنما برضه أقول أكتر حاجة ممكن تفرح ربنا في ألامه إنك تجيب له نفس غالية كانت بعدت عنه رجوع نفس إلى حضن المسيح يعني أغلى من الدنيا كلها في نظر ربنا ومن هنا الخدمة أو خدمة خلاص النفوس غالية أوي ليه؟ مش بس هتفرح ربنا بتوبتك ومش بس بتفرح ربنا انك بتحب اللي حواليك بصدق وتقدم تعبك وحبك بتعب انما كمان حبذا لو عرفت تجيب واحد من ايد الشيطان وترجعه لحضن ربنا دي طبعا ملهاش تمن ابدا لكن ارجع تاني واقول الفكرة بتاعت ان احنا محاصرين من محبة المسيح له المجد من ورانا واشتياق الملكوت او الاجر السماوي من قدامنا دي باينة في بطرس الأولى خمسة أول باراجراف بطرس كان عجوز ساعتها وكان بعت للكهنة والأساقفة تلاميذه زي بولس كده لما كان يبعت لتلاميذه فقال أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم الشيوخ يعني الأساقفة هو كان طبعا رئيس أساقفة أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح شوف التعبير ده أنا الشيخ رفيق أنا واحد منكم هيقول كلمتين مهمين قوي قبل ما يوصي قبل أي توصية في الخدمة وكل توصيات الخدمة تعب الشاهد لآلام المسيح ها وشريك المجد العتيد أن يعلن يعني إيه اشمعنى دول اللي اخترتهم ما تقول أنا اللي عشت مع المسيح سنين وأنا اللي سمعت الموعظة على الجبل وأنا اللي عملت معجزات قد كده وأنا اللي لفيت العالم وأنا مش ما تقول أي حاجة ما اختارش ده كله اختار حاجتين قبل ما يبتدي يوصي عاوز يقول أنا في حاجتين شغلني عاوزهم يشغلوكم أنا شاهد لآلام المسيح آلام المسيح ما بتغيبش عن عيني أبدا الحاجة التانية اللي ما بتغيبش عني شريك المجد العتيد في مجد عتيد يعني جاي وأنا بنعمة ربنا هشارك فيه هيبقى لي نصيب فيه ساعتها يقول ايه ارعوا رعية الله اخدموا اخدموا اخدموا وانتوا قدامكم الفكرتين دول الفكرة الأولانية شاهد لآلام المسيح والفكرة الثانية شريك المجد العتيد أن يعلن لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد